بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون حلقة النهاردة الجزء الأول منها جزء عام الجزء الثاني منها لقاء مع العاملين رئيس النقابة العامة للبترول والمستشار القانوني للنقابة لبحث أزمة النقابة العامة للعاملين بالبترول وما قالت إليه لأن طبعا موضوع أزمة البترول ده مشكلة كبيرة ولازم يكون في حالة من تهدئة الجو داخل القطاع أنا جالي عدد من الأسئلة على موقع البرنامج أولها أخت كريمة قالت لي بعتلي رسالة بتقول التالي طبعا هي هي يعني شافت ان البرنامج بيتبنى موضوع قانون تجريم سب الصحابه وشافت ان احنا القناه عموما يعني بتبعث رساله اعلاميه قويه لمحاوله محاربه مد الشيعي في مصر فبعتت ملحوظه مهمه جدا وانا بشكر طبعا حضرتها عليها الرسالة كالتالي ان ان في كتب موجودة في السوق باسم الدكتور ابراهيم الفقي الكتاب عنوانه والمجلد بتاعه من بره عليه صورة الدكتور إبراهيم الفقي وعليه الاسم الخاص بكتاب خاص بالدكتور إبراهيم اسمه كيف تتمتع بالسعادة في حياتك الكتاب ده أصلا الكتاب الأصلي ثمنه 25 جنيه الكتاب اللي موجود حاليا في السوق وفي المكتبات ثمنه 5 جنيه ومن داخل هذا الكتاب ما فيش أي موضوع للدكتور إبراهيم الفقي في فقه الخاص بالمذهب الشيعي وده بس مثال للخطورة اللي احنا بنواجهها في مصر في الوقت الحالي عشان كده ده بيأكد أن النص التجريم العقابي اللي احنا نادينا بيه في البرنامج قانون تجريم سب الصحابة والتحريض على سب الصحابة والتحريض على التشيع أصبح ضرورة ملحة هنفضل نقول والنادي في كل حلقة لغاية ما يعني قد يصل صوتنا إلى أولي الألباب إن كان يعني آه إن شاء الله يعني لديهم آه ما يسمعون به آه موضوع تاني مهم برضو ورد لي من أخ فاضل اسمه الأستاذ حسين علي بعت لي فيديو لواقعة مشاجرة حصلت داخل اسم شبرا تاني الفيديو عبارة عن دقيقتين وتسع ثواني بيجيب فيه ظابط ملازم خارج من في النبطشيه بتاعته وبيتجاوز بلفظ او اخر للوهله الاولى اي حد يتلقى هذا الموضوع قد يسيء الالفاظ اللي قالها الظابط قد يسيء انفعال الظابط بس السؤال هو قبل الدقيقتين وتسع ثواني دول الظابط ده اتعرض لموضوع شكله ازاي طيب ايه هي نوع الاهانات اللي وصلت الظابط انه يعني يتجاوز الى هذه المرحله ايه هي نوع الضغوط اللي اتحطت على الضابط هو قاعد في نبطشيه لوحده عشان يوصل انه يحاول يحمي نفسه يا جماعه احنا اصبحنا يعني معلش صوره بتتاخد في وضع معين تتاخد على انها معبره او تعطي صوره ذهنيه كامله عن واقعه وده طبعا امر خطا لازم الواقعه تكون متشافه بالكامل عشان كده الاعلام ساعات بيغطي الموضوع من ناحيه طبعا في فضائيات بدات تتكلم في الموضوع على ان الضابط حاول بيهدد المواطن بالاغتصاب الواقعه كالتالي وهحكيها لحضراتكم عشان تشوفوا حضراتكم التسلسل اللي هو غاب عن الفيديو لكن دي الحقيقه اللي حصلت الواقعه ان مشاجره بين قائد مركبه ملكي اثناء توجهه لبيته اصطدم بيه قاصر يبلغ من العمر 15 عام في خلف السياره نتج عن ده مشاجره بدأوا يضربوا هذا القاصر اه طبعا يعني ضربوه واصطحبوا الاسم ماشي مفيش مشكلة لما اهليته معاه اللي هو قائد المركبة ودخلوا داخل ديوان القسم وبدأوا في الضرب والاستمرار في الضرب والتعدي على هذا القاصر الضابط قال له انت طالما اصطحبته الى القسم بتقف هنا كل الاطراف ونعمل محضر ويحال الى النيابة ده دوري ودوري ان احمي الاطراف وامنع التعدي ما عجبهمش قال لك لا هنصطحب هذا القاصر واحنا نعرف نربيه وهنعرف ناخد منه ثمن الخبطه اللي حصلت في الاكسدام على فكره مش معنى كلامي ان القصر ده مش ممكن يكون غلطان لان احنا كلنا واحنا ماشيين بنلاقي ناس بموتوسيكلات بفيسبا بموتوسيكل بالتريسيكل ما اعرفش الحاجات اللي بيمشوا بتوك توك يخبط في عربيتك ويأذيك ويضايقك مش معنى كلامي ان بقول ان انا بحكي الواقعه كما حدثت ممكن يكون القاصر فعلا اخطا في حق قائد المركبه الملاكي ولكن انت وصلت الاسم ابتدي اعمل اجراءاتك القانونيه انت وصلت الاسم لازم تحترم مامور الضبط القضائي اللي قدامك والا دخلت الاسم ليه داخل الاسم عشان تضرب الولد قدامه داخل الاسم عشان تهدد انك تاخد الولد من الاسم وتاخده بره الاسم طيب لما الضابط رفض ان هم ياخدوا الولد اهليته اهليه قائد المركبه كتروا داخل اسمه على فكره يعني انا برضو عرفت ان هو انسان يعني اللي هو اللي هو صاحب المركبه او الراجل اللي اتعرضت عربيته للتلف او الخبطه سمعت ان هو راجل آه، يعني راجل محترم وموظف محترم آه، لكن هو اهليته اتلم وحصلت هرج وحصل مرج آه، قال لك لا هنخطف الولد وهنخطف- هنطلع بيه ورا القسم حاول الضابط يحميه حصل تجاوز بدا يتم التعدي على الضابط داخل ديوان القسم داخل مكتبه يعني دي الصوره اللي ما بتتقالش بقى اللي بيطلع دلوقتي بتوع حقوق الانسان يقول لك لا ده هدده بالكذا وما هددوش بالكذا لا حرام لازم الامور تتشاف صح انا بقول لحضراتكم للاسف بيطلع بعض الناس اللي للاسف بيثيروا الاعلام وبيثيروا الراي العام هنفضل كل شويه تحصل واقعه و- و- وتصور ضابط الداخليه او في اخطاء وفي مخالفات لكن ما ينفعش كده ما ينفعش ان ضابط بيأدي عمله واتشتم واتضرب في الاسم ونطلعه قدام الاعلام انه ضابط متوحش وبيهدد ال ال ال ال ال اللي بيعمل محضر في الاسم انه يخطفه ويغتصبه ويهدده ده كلام مش مقبول من بره واحنا يمكن نهجنا هنا في البرنامج من من, من اول ما اتكلمنا في هذا النوع من القضاء قلنا المواضيع ما تتاخدش مجتزأة المواضيع تتاخد بصوره كامله وتتاخد بوعي كامل لكن ان تجتزأ الوقائع وتختزل في فيديو يمثل رد فعل لهذا الضابط آه، نتيجة الضغوط الهائلة والتعرض للضرب داخل مكتبه ثم يظهر في الآخر أمام الإعلام ويبتدي الكل طالع الداخلية بتضرب الداخلية بتشتم الداخلية زي ما هي هذا الأمر غير مقبول بالمرة ال- تكملة للحوار آه، مأمور الإثم راجل محترم إلى أقصى الحدود ورجل على خلق وعلى التزام إلى أبعد الحدود وهذا الرجل كان مأمور الاسم يمكن من سنتين ثلاثة حتى أثناء الثورة وحمى اسمه هو وظباطه دول وهو والرجالة اللي معاه ودول على درجة عالية جدا من الكفاءة في مواجهة دايرة خلينا نتكلم إن أهلها المحترمين الطيبين لكن دايرة فيها انتشار للجريمة ودايرة فيها آه، عدد كبير من المشاكل الأمنية الضابط آه، مأمور الاسم حافظ على اسمه ويمكن حصل حرائق فيه وحصل تعدي على ال على ال على, ال على الاسم بتاعه فيه في أثناء الثورة وكملوا شغلهم واستمروا في شغلهم وحاموا آه، المنشآت ونزلوا حاموا الناس كانوا من أول الأقسام اللي اشتغلت رغم أنه كان من أكثر الأقسام اللي تعرضت آه، إلى حرق طيب إيه اللي حصل؟ المأمور كان بيصلي صلاة العصر لما ال- ال- سمع ال- ال- ال- المشاجرة والضرب بره خرج لقى آه، آه، آه، يعني خناقة طبعا لما الضابط تم التعدي عليه بالضرب أثناء النبطشية جم العساكر وبقية الأفراد اللي موجودين في القسم عايزين طبعا يعني بيحموا اسمهم بيحموا الضابط بتاعهم فالموضوع اتحول من موضوع آه، يمثل الضبطيه الى موضوع بقى يعني آه، ت- تبادل مشاجره بين افراد آه، داخل ديوان الاسم المامور بمنتهى الهدوء فرق بين الاطراف وخد اصحاب المركبه ودخلهم رغم ان هم اللي بداوا بالتعدي وبدا يهدي من روعهم بدا يعني آه، يعني يعني يحاول ي- ي- يفصل بين الاطراف آه، ب- ب- لدرجه ان ظباطه نفسهم حسوا ان حقهم اهدر يعني شوفوا قد ايه الضغط على الظباط الصغيرين اتشتموا واتبهدلوا واتهانوا جوه القسم ومع ذلك المأمور اتصرف برضه بحكمه بس على فكره هي حكمته يمكن لانه عايز يحميهم ان هم يكملوا فيرتكبوا وقعه تمثل جريمه فعلا فضيع مستقبل اي حد فيهم ده راجل اتصرف بحكم عقله وسنه و- ومنصبه كمأمور للقسم وككبير لهؤلاء الظباط اتصرف بصوره سليمه طيب الضباط نفسها زعلت الافراد زعلوا الامناء زعلوا اللي موجودين داخل القسم حسوا ان حقهم اهدر انا بقول لهم لا المفروض انتوا تحترموا قائدكم وتحترموا قيادتكم وما تكونوش جزء اخر من مساوئ الثوره ان بعد الثوره كل ما نزعل ونتقمص نروح نقف قدام باب ال- المدير او باب رئيس ال- الشركه او باب رئيس الهيئه ونعمل مظاهره ونعمل اعتصام ده امر غير مقبول في الوقت الحالي وخلينا نرجع للامور انتوا هيئه نظاميه بس في فيها في ناحيه عسكريه في عملكم فالقائد بتاعكم لازم تحترمه ولازم تحترمه ان آه، طريقه تصرفه في هذا الموضوع انه حاول يحتوي الازمه ما حاولش يصعدها بس اللي لازم يتعاقب في هذه الازمه هو اللي بدا في الاعتداء اللي لازم يتعاقب في هذه انا بقول لحضراتكم لو هذه الامور تركت كل مره بهذا الشكل بقى الموضوع بقى عادي التجرؤ على ضباط الشرطه في الاقسام وصل لمرحله خطيره جدا آه، لا، انا قلت لحضراتكم ان انا كنت زرت السيد العقيد محمد مجدي اللي اصيب في حادثه العياط لما راحوا يجيبوا مسجلين خطر ما كانش زعلان انه اصيب ما كانش زعلان انه اتعرض لاصابه كان كل زعله ان حاله التجرؤ وصلت لاقصى مدى احنا كدولة كشعب كناس احنا محتاجين الشرطة ومحتاجين الداخلية لو سبناهم لوسائل الإعلام عايزة توجد مادة للإثارة لجمعيات حقوق إنسان آه، بتاخد تمويل من الخارج أو من الداخل عشان تهيج الناس على الشرطة والداخلية الأمر مش مقبول في مخالفات اه في مخالفات لازم يكون ليها تقويم لكن لو ترك الأمر كل واقع هتحصل هنسيب ضابط الشرطة يتعرض للضرب داخل اسمه طب أنا هيحميني إزاي في الشارع هيحمي زوجتي هيحمي بنتي إزاي في الشارع آه، الموضوع في منتهى الخطوره آه، انا عايز اقول ان آه، يعني آه، للسيد مدير امن القليوبيه وللسيد وزير الداخليه يعني ال- ال- القليوبيه من الاماكن اللي فيها هي معروف ان فيها مثلث في دايره شبرا تاني دي في مثلث يعني من اعنف اماكن الجريمه في مصر كوم السمن معرفش او الجعفره وحته اسمها بلاس منطقه بتكثر فيها جرائم السرقه معدل جريمه السرقه بالاكراه في في المنطقه دي في منتهى الخطوره ومع ذلك ال- ال- المأمور ده شغال هو ورجالته على اعلى درجه عنده ضابط مباحث رئيس مباحث وعنده مجموعه من معاونين المباحث شغالين يمكن انا شفت الموضوع ده بعناية وانا كنت تعرضت الواقع في هذا الاسم بصراحه آه، يعني شفت قد ايه مجهود لا يطاق ولا يحتمل وفوق طاقه اي حد وبيتعرضوا لل- لل- للاصابه والقتل يوميا قدام عينيا واشهد الله على ذلك فناس بهذا الحجم من الكفاءه يحتاجوا ان احنا نقف معاهم ما ينفعش ان احنا نهدر فيهم كل شويه ونقعد نهدم فيهم كل شويه آه اسم شبرا تاني انا باكد انه من اكتر الاسامي اللي في مصر بتحصل فيه جرائم سرقه بالاكراه اسم شبرا تاني ده من الاماكن اللي محتاجه تعزيز امني من الامن المركزي والعمليات الخاصه آه، يمكن في في الجيزه لما كنا قعدنا مع السيد مدير امن الجيزه في في الجيزه برضو منطقه الصف ومنطقه العياد فيها برضو آه، بعض الامور لكن انا بصراحه انا باكد ان شفت بعناية في هذا القسم في هذا المكان في الدايره دي آه، خطوره يعني احنا محتاجين نحمي الناس اللي هناك الناس اللي هناك محتاجه السكان اهالينا واخواتنا اللي موجودين هناك محتاجين ان احنا نحميهم لان اكتر نسبه جريمه سرقه بالاكراه في مصر دلوقتي في المكان ده فلو احنا بقى كل واقعه واحد دخل آه، يعني زعلان انه ما خدش ال- ال- ال- ال- يعني آه، التعظيم سلام من الضابط اللي قاعد عشان يعمل له محضر عشان اتلاف عربيته ويقوم يتعدي على الضابط في الاسم ويقوم يسبب في كل هذه الزوبعه وهتتفرجوا النهارده في وسائل الاعلام هتبقى طبعا ماده آه، يعني آه، قويه جدا آه، للإساءة لإساءة جديدة ومحاولة آه، آه، يعني تهيئة جديدة آه، لضرب وزارة الداخلية في وقت احنا عايزين البلد تمشي بقى يعني يعني من الأعمدة الرئيسية اللي البلد هتمشي عليها وزارة الداخلية من الأعمدة الرئيسية اللي هيقوم عليها الاقتصاد مفيش اقتصاد مفيش استثمار هيحصل من غير وجود آه، وزارة الداخلية آه، على يعني في حالة استعداد آه، وفي حالة آه، قوة وفي حالة آه، يعني آه، معانا اتصال معانا اتصال السلام عليكم ابراهيم كيف حالك يا سعادة المستشار؟
الله يخليك أه اللي حضرتك بتقول عليه دون مم.
أه منتشر بطريقة غير مسبوقة وإهدار هيبة ال- الداخلية مم.
أو المؤسسات المنوط ليها باستتباب الأمن في مصر مم.
أه سببه رقم واحد أه ال- ال- محطات التلفزيون المأجورة صح الأبواق المأجورة الخونة مم.
اللي آه، ماشيين على النظام ولا تقربوا الصلاة مم.
ما كملوش بقى وأنتم سكارى مم.
فلازم أول شيء نقفل قنوات تسميم العقول اللي بتلبس الحق بالباطل ماشي وماشيين أقسم بالله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما الأنصار والمهاجرين حصل ما بينهم بوادر فتنة آه، زعل عليه الصلاة والسلام زعل شديد وقال إيه دعوها إنها منتنة صحيح إن لم نغلق هذه القناة المنتنة رؤوس الفتنة مم.
يا يا يا سعاده المستشار انا امس شفت منظر اقسم بالله انا لل... للان انا مش م- اعصابي تعبانه مم.
آه، واحد بيحط يافطه على المحل بتاعه يافطه مم.
آه، بس لمست يافطه جاره مم.
سحبوا على بعض ال- ال- المسدسات وال وال وال بتاع دي السكاكين ومش بعد عارف اذن إيه.
حضرتك بعد اذن حضرتك انت حاسه ان احنا محتاجين ان احنا نراجع الداخليه ولا لا آه، اولا الداخليه اولادنا صحيح واخواتنا بس.
و... و... ورجالتنا مم.
ولو ب- انا اقول لك سبب اللي حاصل في الشارع المصري مم.
قنوات ال- آه، ال- الفساد صدقني يا سعاده المستشار الله يبارك فيك لابد ان نجسد مم.
مصادر الفتنه في مصر شكرا كي نعدل الشارع المصري شكرا لحضرتك قوي انا بشكر حضرتك على يعني احساسك آه، بال- الواضح من كلامك آه، فزي ما بقول لحضراتكم يعني آه، آه، آه، ادي الناس بقت فاهمه خلاص الاعلام بقى يلعب دور كبير جدا وخطير جدا الواقعه دي متاخده بشكل معين مكتوب كلمتين تحتيها ان الضابط بيهدد المواطن انه آه، يعني آه، هيهتك عرضه او يغتصبه آه، الضابط قال لفظ طبعا يعني معلش برضو بقى الناس لازم تبقى فاهمه ان ممكن كلمه تتقال في لحظه آه، الغضب والضغط الشديد بس هي مش المعنى بيها بيها ده هي تمثل جريمه سب وقذف ممكن وعلى فكره على فكره تحت الضغط ده انا بقول لحضراتكم انه ده يعني هيعمل ايه يعني انت بيتحط تحت ضغط هائل آه، يعني اي حد لو مكانه آه، بيتضرب مكانه اتعد- تم التعدي عليه في قلب النبطشيه و- و- و- والاخطر انه الضابط ممكن ما يبقاش حتى قادر ياخد اجراء انه يعمل محضر تعدي ولا يصعد الموضوع تخيلوا حضراتكم الضغط ده وفي قلب نبطشيته و- وبموضوع بمنتهى البساطه يخلص والاطراف كلها تمشي لا وبعد ما يمشوا يصوروا الواقع على ان هم تم التعدي عليهم وان الداخليه بتنتهك وان الداخليه بتعمل وبتسوي انا انا من قلبي بقول لحضراتكم انا كنا صورنا حلقه او حلقتين عن الانفلات الامني في القليوبيه تحدي- تحديدا وكنا رحنا آه، معانا آه، معانا اتصال السلام عليكم استاذ احمد ورحمة الله ازيك يا محمد اتفضل اولا انا بشكر حضرتك جدا على تبني موضوع سب الصحابه ده ربنا يبارك في حضرتك يعني جدا الله يخليك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب الله يحفظك. النقطه الثانيه انا مع ان الداخليه ترجع بكل قوه مم.
بس في الحق مم.
في الحق وبعدل طب.
لان في ناس بتست- بتستغل هذه الامور وبتعمل جرائم شديده بتستغل اللين وبتستغل ان الامور بقى اتحولت آه، لان الظابط ما عادش بيعرف ياخد حقه فبتستخدمها بطريقه عكسيه لا ارجع ارجع ب- بكل سلطتك بس بالحق وبالعدل مم. شكرا وشكرا جزيلا لك يا فندم.
انا بشكر حضرتك قوي واللي حضرتك بتقوله ده مليون في المية سليم آه، معانا اتصال
السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام.
الله وبركاته اتفضلي يا حاجه سناء
تقبل الله منك سيادة المستشار ممكن الله.
أقول حاجة صغيرة قولي حاجه يا حاجه سناء بس عايز أقول بفضل الله من أهم مؤسسات الدولة القضاء لأنه ميزان العدل مم.
والعدل أساس الملك والتمكين وهذا أمل أملنا كلنا المسلمين الصادقين صحيح.
والقانون الإلهي الرباني هو الحماية الحقيقية مم.
منه وإليه وليس أنني لم أرى حقائق ما هي موجودة بالفعل بأدلتها وبراهينها أنها ليست موجودة مم.
فعلينا البحث والمعرفة والتحري كي نرى ما غاب عنه بأدلته الشرعية قبل فوات الأوان مم.
اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها
شكرا يا حاجه سناء آه، مين تاني معانا اتفضل معانا اتصال عليكم السلام عليكم اتفضل عليكم السلام عليكم ورحمة الله اتفضل يا سيد الفاضل يعني حضرتك انت مم.
نادي أموات فقد ده استسعاد رئيس الجمهورية اللي هو من الإخوان الرئيس محمد مفتي سلك عموما يعني ليه تحفظات عن المنهج الديني والفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وهذا ليس مش مو... ده مش موضوعنا مستشار رئيس الإعلام المدعو الدمرداش رافضي شيعي صفوي مجوسي لأول مرة مستشار رئيس الإعلام مدعو الدمرداش صفوي اثنين في ع- في عهد رئيس برضه مكسي افتتاح دار الفاطمية بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب وقد حاول بعض الروافد افتتاح دار لهم تونس ولكن الشرطة والأمن منعهم في عهد ايه لا لا ثواني بس ثواني حضرتك بتقولي ايه تاني بالراحه بس كده عشان نفهم من واحدة حضرتك.
واحدة
واحده واحده اه لا ما تقدر... إيه، لو سمحت اسمع صوت حضرتك حاجات ثابتة.
هو يعني انا عن انا الشيعة و- اتفضل لا اتفضل انا عايز اسمع حضرتك بس انا اللي صوتك مش واضح اتفضل افت-
لا انت حضرتك عندك بقى مشكله انا مش ذنبي بقى انا بشكر حضرتك واضح ان حضرتك بتتكلم طبعا على ان آه، ان هناك احد المستشارين بمجلس الدوله منتدب لدى وزير الاعلام وهذا المستشار معروف انه يساعد على نشر المذهب آه، الشيعي وانه متشيع آه، هم العدو فاحذروهم انا بقول لحضراتكم انا احنا هنفضل نعمل دورنا اللي هيميل لهم واللي هيمشي وراهم واللي هيدخلهم ويعليهم في المناصب في البلد هيتحمل وزره قدام ربنا سبحانه وتعالى احنا هنعمل دورنا للاخر آه، انا بقول ان احنا بقالنا سنه آه، الرئيس في السلطه هيتم سنه قريب وقبلها ست شهور مجلس الشعب كان كله اسلاميين ولم يتم النظر بعنايه ولم يتم البحث بحرص آه، في القوانين التي يعني تتفق مع الشريعه الاسلاميه اذا كنا بنتكلم على مشروع اسلامي ايه هو المشروع الاسلامي المشروع الإسلامي هو عدد من القوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية المشروع الإسلامي هو قوانين فإذا كنا للآن لم نصدر أي قانون يتفق مع الشريعة الإسلامية وإذا كنا حتى في الدستور الذي قسم ظهر هذه الدولة وشقها إلى بدل صفين 100 صف لم نضع فيه الشريعة الإسلامية فإمتى هنحط الشريعة الإسلامية إذا كان آه، حالة زي الحالة اللي بنتكلم فيها حالة انفلات أمني وحالة آه، يعني آه، حالة إجرامية متفشية في دايرة من دوائر أقسام الشرطة ال- ال- ال- اللي كل مصر شايفاها دلوقتي وأبسط حاجة إن احنا نحط قانون حد الحرابة عشان نواجه بيه حالات الانفلات الأمني وده يتفق مع الشريعة الإسلامية وده هو المشروع الإسلامي لم تطبق الشريعة الإسلامية طب إمتى هنطبقها يعني إمتى إمتى ممكن هنطبقها احنا عمالين كل شوية آه، يعني قلنا هنقف مع سوريا فوجئنا ان احنا بنروح لحلفاء سوريا آه، يعني يعني الصين آه، ايران انا بصراحة يعني آه، بشارك حضرتك آه، ألمك وبشارك حضرتك حيرتك وبشارك حضرتك شكك في أن بعض الأمور لا تسير بصورة واضحة آه، على هذا الهدي برضو خلينا نتكلم آه، هدي اللي انا كنت بكلم حضراتكم فكره الفيديو المجتزأ يعني آه، آه، آه، يعني آه، ان احنا بناخد جزء من فيديو و- او او توجيه اعلامي على بطريقه معينه فنعلي بيه شخص او نسفه بيه من شخص ثم نجد ان هناك تغييرا في السياسه زي موضوع بالظبط آه، آه، معالي ال- المستشار حاتم بجاته انا ليا راي قد يكون مختلف تماما حاتم بجاته ال- بعض ال- ال- ال- ال- الجهات الالكترونيه آه، معالي المستشار الجليل آه، اثناء ال- ال- ال- ال- ال- يعني الانتخابات الرئاسيه تم بث كميه اخبار عن انه وانه وانه حضراتكم شفتوا الاغنيه اللي معموله عليه فبالتالي تم يعني آم، تسخين كل التيار الاسلامي ضد المستشار حاتم بجاته احنا هنا في البرنامج قلنا الكلام ده مش مظبوط وخلينا نكون نتصرف بعقل وحرص ولا نمتلك الدليل فلا نمتلك الاسلوب والطريقه لهدم شخص و- ولا يجوز لنا ان نسير في ركب آه، يعني الاهانه والاساءه لسمعه شخص عنده اسره وعنده اولاد ما ينفعش ثم مره واحده وبقدرة قادر أصبح المستشار حاتم بجاته شخصية محترمة شخصية آه، مؤتمنة بقى وزير يعني مع انه برضه هو متعين من قبل النظام السابق مع انه في كل الكلام اللي كان بيتقال ده بيدي حاجة واحدة العيب مش في المستشار حاتم بجاته انا بقول لحضراتكم العيب مش في المستشار حاتم بجاته العيب في اللي مرة شتم ثم لما حبه رجعه وقال عليه كويس انا بقول لحضراتكم رجاء ان ده يكون نتعقل في بعض الامور ناس كتيرة بتزعل مني وزعلت مني لما كنا دافعنا عن قانون آه، عن عن عن عن آه، الساده المستشارين الاجلاء اعضاء السلطه القضائيه القضاه وغيرهم وكانوا بيقولوا انه دول متعين- متعينين من قبل مبارك انا عايز كل واحد يعني ثار على هذا الضرب كل واحد شير على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وعلى الاساءه ل- لواحد زي المستشار حاتم بجاته النهارده رايه ايه لان هو ساعد على هذه الاساءه النهارده رايه ايه طيب كل واحد إن- كان بيعاتب بعض الناس اللي كانت بتحاول تتكلم بصوره متعقله وصوره اهدى ان احنا ما نسيرش ورا الركب وخلاص هيصه نيجي كلنا شاتمين وهاجمين هيصه نيجي كلنا مباركين ومهنيين ما ينفعش احنا انا دوري انا دوري كراجل ب ب بعمل حاجه يعني قانونيه اعلاميه ان انا اقول لحضراتكم دي امانه قدام ربنا سبحانه وتعالى قد واجه فيها في بعض الاحيان آه، بغضب بعض الناس لان ممكن يكون رؤيتهم آه، يعني مش شايفين الموضوع بصوره كامله انا ممكن اكون شايفه آه، والدليل اهو الموقف اللي احنا فيه الدكتور المستشار حاتم بجاته كان من من في نفس الوقت زي النهارده قبل الانتخابات بشهرين كان اكتر واحد بيتم معاداته في مصر واكتر واحد اتعملت ضده مظاهرات واكتر واحد آه، اتهان النهارده بقى وزير معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد وعليكم السلام انا طبعا بشكر حضرتك على البرنامج ده وانا عندي بس تعليقين عايز اتكلم فيهم بالنسبه لوزاره الداخليه والاعتصامات اللي بتحصل عندنا هنا يا فندم في محافظه بني سويف انا النهارده وانا رايح الامتحانات انا يعني للاسف احنا قعدنا يجي تلت ساعه يعني لسه بالسرفيس عقبال ما ننزل بني سويف نفسها مم.
انا هنا حضرتك انا ساكن في المدينه فالاعتصامات وقله الادب اللي بتحصل دي بنقول لوزاره الداخليه اللي ما كانش هترجع يا فندم الدكتور هشام قنديل يحترم نفسه شويه ويمشي بقى لا- من لا- لا- الوزارة لا- اللي لا- عايز لو فيها سمحت.
الكرسي آه.
ده مش آه.
هينفع يا فندم احنا مش انا هستاذن حضرتك لا اكمل بقى اكمل حضرتك بس ارجو من حضرتك حاجه يعني اعتقد آه، انت حضرتك عارف انك بتتكلم على قناه الرحمه وقناه الرحمه يعني ايه آه، احنا عندنا منهجنا انت حضرتك عارفه فبالراحه اتفضل معانا اتصال تاني معانا ام محمد اتفضل يا ام محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله أخي الفاضل الله يبارك في حضرتك.
يكرمكم جميعا ويوفقكم دوام النجاح يا رب معلش ممكن صوت حضرتك بس يعلى سو- شويه ربنا يكرمك أخي الفاضل على التوعية الجميلة دي الله يبارك فيك.
وأنا عايزة أقول إن كل يعني كل مكان فيه ال- ال- ال- الصالح والطالح فاحنا مش عايزين ناخد فعلا بالجملة يعني في من الشرطة شرفاء ونبلاء والله وفيهم على قدر المسؤولية وإحساسهم بالمسؤولية وبيحبوا هذا الدين ويحبوا البلد فاحنا عايزين ناخد بإيديهم فعلا ومش هيستقر طبعا الاقتصاد ولا الامن الا بعد الامن والامان انا مش هامن على اولادي في الشارع او امشي براحتي الا لما يحصل امن وامان المبالغه في ال... انا بضم صوتي باختي ام ام ابراهيم لما قالت المبالغه في الاعلام ان هو الفاسد ده اللي هو بي... بيخرب عقول ال- المصريين يعني المفروض ان احنا يعني اكتر حاجه ربنا رزق بيها الشعب المصري العقل فاحنا الحمد لله بنعرف نميز ايه ايه الصح وايه الغلط صحيح.
انا عايزه اقول ان احنا ياخد يعني يجب ان نشد على ايديهم ونساعدهم وندعو لهم بالتوفيق والنجاح واسال الله ان يكرمنا بالامن والامان والسلام عليكم ورحمه الله الله يبارك في حضرتك الله يبارك فيك معانا استاذ مصطفى من القاهره اتفضل السلام عليكم ازيك يا استاذنا عليكم السلام عامل ايه الله يبارك في حضرتك صحتك عامله ايه الله يعزك والله هي دق- دقيقه من وقتك بس يعني مش هنقول كلام لا شمال ولا يمين والله احنا عارفين ان قناه الرحمه قناه آه، يعني لا تخشى في الله لومة لائم ولا بتخاف من حد ولا بتولي حد ولا بتقول لمصلحة حد فاحنا لما بنفضفض حاجة في قناة الرحمة كأننا يعني احنا بنشتكي لله أولا اتفضل ثم للعلماء والأساتذة اللي زي حضرتك المحترمين اللي زي الله حضرتك يعزك الله يعزك فاحنا مش عارفين يعني البلد ماشيه ازاي فعمالين يقول رئيس اسلامي على دماغنا واحنا بنحب الرئيس مرسي وبنحبه والله ومش عارفين ايه الظروف الحاجات دي كلها فاحنا بندعو فاحنا لما بنفضفض ليكوا فبنلاقي ظلم بيسود علينا اتفضل اتفضل قول فمش عارفين يعني مش عارف بصراحه يعني يعني انا يعني احنا دوله اسلاميه مم.
والازهر فيها بسم الله ما شاء الله بيوزع علماء بره ويودي علماء بره يعني معلش انا اسف اما وزير داخليه فوق دماغنا من فوق ونكنه لها الاحترام والادب والاخلاق وكله لما يتحدى سنه سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هل اللحيه دي هتاخر الشرع بتاع ربنا هل اللحيه دي مثلا يعني بسبب اللحيه دي مش هتقيم العدل لا باللحيه دي هتقيم العدل والاحترام والادب وفي ناس هت... هتلاقي شيوخ ظباط مثلا محترمه وكده ربة ضاره نافعه انتم مفكرينها ضاره وهي لينا نافعه فلما هو يقسم كده ويخبط ويسقف يقول لك انا اتحدى هتحبس مش هتحبس طب الحاجات دي طب احنا دوله اسلاميه يا اخي طب خد بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يحب سنتي كانه حبينا بالظبط يعني احنا بنتكلم طب في انت نقطة- انت انت دي الجزئيه الاولانيه انا عايز اسمع راي حضرتك في الجزئيه الثانيه اه.
اللي هي وقعت التعدي على الضابط في اسم آه، شبرا تاني ثم اظهاره على انه معتدي من خلال ال- بص يعني آه، حضرتك تصوير رد فعله خد بال حضرتك انا هسالك سؤال وعايز اه.
كل الساده المشاهدين اتفضل.
يكونوا معايا انا بكلم حضرتك هن- هن- هندي مثال صغير وانا بكلم حضرتك معايا شخص تاني واقف آه وانا بكلم حضرتك بدات اشتمك بدات اشتمك وانت ساكت بتحاول تهديني بتحاول تحط ايدك عليا آه.
طب اهدى بعدين بدات اخبطك في وشك وانت بتحاول ترجع لورا ضربتك قلم ضربتك بال بالبوكس ضربتك بالشالوت هيكون رد فعل حضرتك ايه تمام هت- هتضرب صح نعم اللي واقف بيصور صور لحظه ضربك ما هو في بقى كل هو ده بقى ما شغل سبق- الإعلام.
كل ما بس أنا هقول سبق.
لحضرتك حاجه اه في ظباط والله محترمه جدا طبعا وفي ظباط بتحب الرئيس مرسي وعايزه تقوم البلد بتحب مصر والله فعلا في وبتحب ظباط دينها محترمه جدا طبعاً.
ومؤدبه طبعاً.
بقينا نتعامل في الشارع باحترام مم.
بس لما يبقى واحد هو مجرم او واحد بلطجي مم.
هل هيظبط هيعاملني زي ما بيعامله؟ لا لو عاملني انا زي ما بعامله كراجل محترم او راجل آه، مؤ- مؤدب او راجل مثلا كذا هتبقى المعامله سواسيه يبقى ال- ال- البلطجي اللي هيطلع تاني يوم هيضرب ويسرق ويعمل صحيح صحيح انا بشكر حضرتك جدا وانت راجل مؤدب فعلا يعني فيعني الواقع زي ما بحكي لحضراتكم آه، الواقعه الجنائيه دايما لازم تتاخد واقعه بصوره كامله عشان كده في ناس كتيره بتبقى مستغربه يعني مثلا موضوع موقعة الجمل الناس اللي مستغربه معانا اتصال السلام عليكم انا مش سامع معلش طيب آه، يعني موضوع موقعة الجمل موضوع موقعة الجمل احنا اللي كان م- م- شايف الحيز كان شايفه في حيز ضيق والكاميرات اللي صورت صورت من حيز ضيق ما صورتش الوقائع تمت ازاي بالكامل في وقائع ممكن تكون لدى اجهزه معينه في وقائع تكون مش ظاهره لينا بصوره معينه في ممكن وقائع تكون اتصورت لينا بشكل معين فاوغر صدورنا و- و- وجعلنا احنا بنركز وقلت الكلام ده ساعه القضيه في الاول قلت القضيه دي هتطلع براءه ايه اللي حصل القضيه طلعت براءه لان القاضي قدامه اوراق الموضوع بالكامل لدرجه ان بعض المتهمين طلعوا براءه غيابي ولدرجه ان بعض الشهود في القضيه ما هي برضه كانت هي كانت فتره آه، اللي كان آه، متخانق من جاره وبيروح يتهمه انه كان في موقعة الجمل يعني انا فعلا انا الواقع انا انا بتكلم في دي حقيقي انا احد ال- الافراد آه، جالي في يوم مكتبي قال لي انا متخانق مع فلان وانا ناوي اقدم فيه بلاغ في موقعة الجمل تخيلوا وكانت واصله الامور مع الناس للدرجه دي وفعلا انا اعرف احد ال- ال- النواب في البلد بلدي قريتي كان هيتقدم فيه بلاغ انه فعلا في موقعات ال- ال- الجمل فانا عايز اقول لحضراتكم النتيجه ايه ان القاضي اللي قدامه الصوره كامله لقى انه العلاقه منبتة الصله بين المتهمين وبين الواقع حكم بيها انتوا بقى انتوا كافراد وانا كشخص و- والمجتمع كله شايف الموضوع بصوره ممكن تكون شايف الموضوع بصوره ضايقتك لكن الحقيقه ايه الحقيقه ان هذه الواقعه ليست لها علاقه بهؤلاء المتهمين القاضي حكم بالورق اللي قدامه القاضي حلق- حكم بالنتيجه اللي قدامه عدد كتير من المجني عليهم في الواقعه دي كانوا ميتين خارج الميدان عدد كتير من اللي كانوا توفوا او اللي اساميهم آه، وضعت في هذه القضيه كانوا آه، آه، يعني آه، تبين ان هم مش ميتين فيه اثنين فيهم كان فيهم اصابات الشاهد في الامر ان القضيه حكم فيها آه، بالبراء طيب النقد النقد بقى ده اللي موضوع محتاج كلام آه، مده النقد معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ازيك يا أستاذ محمد الله يبارك لك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ مهندس محمد الله يبارك لك والله يا أستاذ محمد يعني هو ال- الامور صراحه يعني معقده ومتشابكه بس آه، وللاسف الشديد يعني احنا فينا يعني حاجه يعني فعلا يعني آه، بنمشي كلنا يعني كنا ال- آه، كلنا كله غلط في حاجات آه، كله اد- شارك فيها كله كله يعني موضوع مثلا المستشار حاتم بجاته يعني شوف يعني من شهرين او من فتره يعني مش كتير برضه من شهرين او من فتره مش مش هنقول احنا بقى من ايام الانتخابات ولا الكلام ده مم.
كان قال اللي بيقال عليه وقال ونفاجأ دلوقتي ان هو جاي وزير مكرم يعني انا خايف خايف خايف ان بعد بكره يحصل تشكيل وزاري نلاقي ان المستشار احمد زند اللي كان لحد امبارح اللي كان فيه وفيه مفاجأ ان هو التاني بقت بقت وزير انا انا انا انا انا اولا انا هاخد الكلمه من حضرتك وهقولها على الهوا استشار احمد الزند له كل التقدير وكل الاحترام ما لم ماشي.
يصدر ما لم يصدر على الشخص حكم جنائي نهائي بات بادانه في شق- في امر انا ما اخدش بالاشاعات انا ما اخدش من غرض فصيل معين آه، يريد ان يصل الى مناصب او يصل الى سلطه فيلوث في سبيل هذه المناصب وهذه السلطه كل شيء هذا امر غير مقبول يا سيدي للاسف سمعه الناس عند بعض الاشخاص ليس لها اعتبار ولكن اعتقد انها ان شاء الله عند حضراتكم هيكون ليها كل الاعتبار والموقف ده على فكره يعني انا انا مش عايز حضرتك تزعل انا عايز حضرتك تاخد الموضوع ده بمنطق الاعتبار ان الموضوع ده المره دي اللي هو اللي هو كان يعني انا هقول لحضرتك حاجه آه، في اعلامي مشهور قوي آه، ممكن تلاقيه وزير اعلام كانوا ب- ب- بيتاخد بسخريه ممكن مستشاره معينه تلاقيها وزيره شؤون اجتماعيه الموضوع بقى م- بقى مش مرتبط آه، ب ب ب يعني آه، الموضوع بقى مرتبط بافكار احنا بتدار من تحت الترابيزه وباسلوب للاسف في وقت معين يهاجم شخص وكله يمشي ورا هذا الهجوم بس انا هقول لحضرتك ان احنا هنا في قناه الرحمه انا فاكر ان في برنامج بالقانون وكان معايا استاذنا ملهم العيسوي وكنا هنعمل حلقه مع المستشار حاتم بجاته وانا في الحلقه دي اتكلمت وقلت بمنتهى الصراحه انا ماليش دعوه بهجوم على اي حد عليه انا بقول هذا الرجل مستشار جليل وله كل الاحترام الثبات على المواقف هو اللي بيبين الانسان المتعقل الانسان ال- الهادي المتزن اللي بيحكم على الامور بمعطيات حقيقيه وليست بمعطيات تلقى له آه، من اجل ان يسير خلف تلابيبها فيمسك فيها وللاسف هياخد وزرها لانك اذا ما كنتش بتثق في المعلومة انك بتأذي شخص وبتهينه وبتسيء ليه وبتشوه سمعته بالصورة دي وبتنزل تنادي وتشتم فيه ثم بعد شهرين ثلاثة نفاجئ انه بقى وزير أ- أ- انا يعني انا انا والله انا مش عارف مش لاقي مش لاقي كلام اقوله غير ان اللي اللي بدأ في الايذاء ومشي في هذا الامر عليه ان يتوب الى الله وانا بقول انا انا لو انا مكان المستشار حاتم بجاته والناس اللي بتهاجمه بالعكس انا لازم اقبل المنصب الوزاري عشان اثبت حاجه واحده بس ان اللي هاجمني امبارح بيكرمني النهارده فالعيب مش فيا انا المستشار حاتم بجاته العيب في اللي هاجمني والعيب في اللي كرمني مش في الشخص نفسه لان المستشار حاتم بجاته من حقه انه يبرأ نفسه فبرأ هو كده برأ نفسه برأ ساحته من كل الهجوم اللي كان معاه معانا اتصال فاصل طيب هناخد فاصل ان شاء الله ثم هنستكمل حوارنا بعد الفاصل السلام عليكم
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده أو الاتصال بأقرب دولة لك Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5600 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free
مم. بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين عدنا مره اخرى آه، انا طبعا برحب آه، بالاخ الفاضل الاستاذ محمد سعفان نقيب العاملين بالبترول رئيس النقابه العامه للعاملين بالبترول اهلا بحضرتك اهلا بيك يا زميلي.
آه، قبل بس ما نبتدي الموضوع انا كان في يعني جزئيه عايز اكملها ل- ل- ل- للساده المشاهدين فيما يتعلق بحكم النقض اللي صدر بالامس في موقعة الجمل انا عايز اوضح لحضراتكم ان الحكم ده خد عدم قبول يعني ايه عدم قبول ال- ال- ال- ال- تم التقرير بالنقض في خلال مدة 60 يوم ات- مذكرة الطعن نفسها اتقدمت في 72 يوم اللي قدمها السيد النائب العام اللي المفترض فيه أنه يعني آه، جاء ليحمي الثورة جاء ليتحدث عن الثورة ثم يتحدث عن محاكمة رموز النظام السابق طب إيه اللي هيحصل هم قدموا مذا- المذكرة المحكمة قضت أصبح هذا الحكم نهائيا باتا لا مجال للطعن عليه خدوا براءة تامة خرج امبارح المتحدث الرسمي باسم النيابه العامه له كل الاحترام والتقدير آه، يؤكد انه سيطعن على هذا الطعن نرجو يعني بالراحه كده من حضراتكم كفايه عبث بهذا القانون كفايه عبث بدرجات التقاضي كفايه عبث بامال الناس ونيجي نشحن الناس انه يمكن الطعن على الطعن وهو امر ل- لم نسمع عنه من قبل آه، ال- ال- يا معالي المستشار الجليل المتحدث باسم النيابه العامه الطعن على النقد يدرس آه، في تانية كلية حقوق انا حابب ان حضرتك تتفرج عليهم في الجزء الثاني من الترم الثاني من السنه حضرتك اقراها هتلاقي مفيش حاجه اسمها طعن على الطعن لان هندخل في نفس الدايره اللي بتحصل كل فتره آه، يتشحن الراي العام بصوره ثم يجدوا احكاما مش بالبراءه دي هتبقى براءه شكليه براءه مقيته الامر الاخر اللي يجوز الالتفات ال- ال- التنويه عليه وال- والاحاطه به ال- الامر الوحيد السبيل الوحيد هو حاجه اسمها التماس اعاده النظر وده بيكون للمتهمين وليس للمدعين بالحق المدني او لممثل الادعاء اللي هي النيابه العامه فارجو ان احنا نقفل هذا الملف ونلتفت لقدام كفايه كفايه احنا كده بنضر بالبلد وبنبهدل البلد وفعلا بنأذي بلدنا وبلدنا ما تستحملش مننا كده انتم اخطاتم في النيابه ان انتم قدمتوا الطعن بعد ميعاده انتم اخطأتم قصرتم ده خطأ مهني جسيم على فكرة يستحق في القانون فكرة المخاصمة آه، للقاضي او آه، للسيد النائب العام ولكن ده امر برضو من من من الامور اللي بتمثل نوع من انواع الايه الاستعداء واحنا مش عايزين ده احنا عايزين بلد تمشي كفايه كفايه آه انا اسف استاذ محمد لا، لا، كان لا.
لازم التنويه على هذا الموضوع آه حابب اسمع من حضرتك اخر اخبار آه ازمه البترول عندكم وازمه العاملين بقطاع البترول مع آه قرار وزير القوى العامله بحل النقابه الخاصه بكم هي الأزمة طبعا زي ما حضرتك عارف هي مستمرة آه، والأزمة ما بقتش أزمة بقى عمال بترول أو نقابة بترول الأزمة بقت على مستوى البلد النهاردة بقى تخريب كامل في النواحي الخاصة بالعمال حضرتك شايف الحد الأقصى والحد الأدنى اللي بنتكلم عليهم من قبل الثورة وابتدى من ضمن أهداف الثورة ولغاية النهاردة اهو بقالنا سنتين وشوية ومفيش أي نتي- نتاج بل على العكس يمكن حضرتك عندك إحصائيات بالم- الم- بالمصانع والشركات اللي أغلقت بعد الثورة عددها يعني أرقام آه، خرافية النهاردة صحيح.
تمام كل ده بينتج عنه عمال في الشارع طب العمال دول ايه مصيرهم تمام يعني احنا عايزين ننظر للعمال لان العمال دول هم اقتصاد البلد صحيح لو ما كناش هنحافظ على عمال مصر تمام اقتصاد البلد هيضيع مننا وفي الاخر مش هنلاقي البلد هي دي القضيه الاساسيه تمام وانتوا قضية- جزء من القضية دي.
احنا احنا جزء صغير من هذا المجتمع بس جزء مهم لان انتوا برضو القضية- اهم وزاره في هي- مصر حاليا هي قضيه عماليه ب- بشكل آه، آه، آه، بحت لان هي تعدي على حريه تنظيم نقابي والكلام ده احنا اتكلمناه اكثر من مره وقلنا ان التنظيم النقابي له كينونه معينه وله تنظيم معين ولا يجوز لاي جهه اداريه او حكوميه ان تتدخل فيه وده اللي احنا بنقوله احتراما لحريه العمال هو وحريه هو, تنظيمهم هو الغريب في موضوعكم ان الجمعيه العموميه عندكم كانت ادت لمجلس النقابه اجتمعت وكان اجماع انا انا انا يعني يمكن شفنا السي دي بتاع الجمعيه العموميه كان حاجه مشرفه الجمعيه العموميه اللي كامل العاملين بقطاع البترول ادت الثقه آه، لمجلس النقابه الخاص بحضراتكم بس الوزير المختص اللي هو وزير القوى العامله آه، ما التفتش لهذا الاجماع ويعني ال- التفاف ال- ال- ده نتج عنه ان ال- إن ال- في تذمر وانا عارف ان حضرتك كنت يعني حاولت توقف ال- التذمر اللي بين العاملين في قطاع البترول آه، من ق- من جراء قرار الوزير وما زلنا لغايه النهارده حضرتك ال- الجمعيه العموميه لما اتعملت هم نفسهم حسوا ان الجمعيه العموميه مش هتنجح لان انت بتعمل جمعيه عموميه خلال اسبوع جمعيه عموميه غير عاديه عمرها ما حصلت من سنه مثلا 80 في قطاع البترول وما بتحصلش يعني انا من ساعه ما دخلت التنظيم النقابي سنه 87 لغايه النهارده اول جمعيه عموميه غير عاديه احضرها في نقابه البترول تمام هذه الجمعيه العموميه لما اتعملت تمام آه، هم رأوا الاتحاد العمال والجهة الإدارية إن الجمعية هتفشل وهم ساعتها هيتناولوا الأمر و- وينهوا الموضوع لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى والناس قناعتها الكامله بالقضيه خلت الجمعيه العموميه وقفت وقفه شديده تمام آه لما اصدرت قراراتها الجمعيه العموميه كانت قرارات صادمه بالنسبه للاتحاد والجهه الاداريه لان هي اولا رفضت اي تدخل من اي جهه واختارت لان ده حقها الشرعي طبعا اذا كان حتى القانون فوض حد فده في الاول وفي الاخر هو حق شرعي للجمعيه العموميه طبعا لا يجوز ان ي- ينصل منها هذا الحق فكانت صدمتهم ان هي الجمعيه العموميه خدت القرار واختارت مجلسها بشديد حريه كامله بعرض الامور كامله بالتفصيل على الجمعيه العموميه بدون اغفال ورقه يعني ليله الجمعيه العموميه كان في جواب ارسل لوزير القوى العامله في العشرة اللي موجودين في المجلس وعليهم ثمانية من آه، ال- ال- ال- ال- الفصيل اللي احنا قلنا عايز يخش اللي هو ال- الاخوان تمام وهذا الجواب عرض عليهم وهم قاعدين اتفضلوا شوفوا ادي الجواب بالاسماء اهي تقبلوا هذا الكلام قالوا لا نقبل هذا الكلام لان في ال- ال- البني ادم بطبعه حر يا استاذ محمد جواه حريه فلما بتعرض عليه الامر وبيحس منك بمصداقيه بيطلع الامر من جواه بحراره وبيتفاعل معاك ويمكن حضرتك لما شفت الفيديو شفت التفاعل بتاع الناس في هذه الجمعيه هو انا قال لي انا قال لي انا شخصيا هذا الاحساس ان انا لازم اتفاعل مع هذه المشكله وخصوصا بصراحه انا يمكن الاخ العزيز الاستاذ محمد جبران كان امين عام النقابه لما حصلت المشكله في الهيئه والعاملين اعتصموا طبعا ضد قرار السيد الوزير فكان لازم انا بصراحه كان لازم كل دور لان ما ينفعش يكون اعتصام لاهم يعني وزاره يعني تقريبا تمثل آه، اكبر وزاره تدر دخل للدوله تمام.
ان احنا في الوقت ده عشان قرار نجيب اتنين تلاته نجاملهم بالتعيين نضر بوزاره آه، وزاره البترول يعني بالموضوع بمنتهى البساطه الوزاره هتعطل فكان لازم نتدخل واحنا قلنا في البدايه يمكن حضرتك تفتكر ان احنا قلنا احنا ما عندناش مانع في المشاركه بين كل اطياف المجتمع بس باسس بلائحه لائحه نظام اساسي قانون قوا- ضوابط صحيح تطبق على الجميع وانا اول واحد لكن لما الاقي اسماء بعينها لا تنطبق عليها الشروط وفي الاخر تفرض عليك هذا الكلام مش مقبول والناس في الجمعيه العموميه لم تقبل هذا الكلام لانها صدقت وخدت الكلام الم- اللي بيطلع بمصداقيه بينتقل الانسان فورا وكان هنا انفعالهم زي ما حضرتك بتقول وابتدت ثوره العمال جوه بعضهم العمال كان عندهم حاله من الفوران احنا من ساعتها واحنا بنحاول نهدي الناس طيب معانا بقى يعني آه، استاذ محمد جبران اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ محمد آه، اول حاجه انا ب- ب- برحب بضيوفك الكرام الاستاذ محمد سعفان اهلا وبرحب بحضرتك الله يبارك فيك وانا يعني طبعا آه، احنا فرحانين ان إن النقابه العامه للبترول ما زالت بتدافع على العاملين في القطاع وبنقول لهم احنا موجودين وانا طبعا يحزنني ان انا ببقاش موجود مع الاستاذ محمد في هذا اللقاء آه، بس انا عايز اوصل رساله واحده بس اتفضل آه، آه، في حصل اختيارين آه، حضرتك للاسماء آه، اللي هي بتاعه النقابه العامه للبترول اللي تم اختيارها من الجمعيه العموميه وفي اسماء اتحطت من خلال ال- آه، اتحاد عمال مصر وكان في بعض آه، التساؤلات من عندنا احنا على هذه الاسماء على سبيل المثال قلت له مثلا الاستاذ عطيه السرسي ده خرج بره تنظيم النقابه الاستاذ محمد خليل اه يعني يعني من غير من غير اسامي يعني هو المهم ان حضرتك عايز توصل رساله ان في ناس لا تنطبق آه، على آه، الشروط.
اه تمام ان انا بعترض على بعض الاسماء بأس- ب- ب- باسانيد قانونيه مم.
إن ومفيش تمثيل نسبي يعني ليه ان انا قلت فلان وفلان وفلان انا الناس دي بره ال- بره التشكيل مم.
وما ينطبقش عليهم ال- ال- ال- ال- الاساليب القانونيه من غير عضو وهم تمام.
شعبها جمعيه عموميه تمام هو لما جه الاساتذه بتاعت الجمعيه العموميه ودول عاملين في القطاع ودول اعضاء جمعيه عموميه يقول لي فلان انا مش عايزه فلان فاسد او يعترض على فلان يعني دي نقطه مهمه جدا استاذ فلان محمد هو استاذ محمد على جبران الإطلاق كده انت آه، شخصيا آه، انت من الشخصيات المحترمه جدا والشخصيات اللي ليك مكانتك وسط العاملين آه، يعني وانا عاجبني التفافك طبعا مع السيد رئيس النقابه بس في الاساس انت ليك دور انا شفته ولمسته اللي هو تهدئه العاملين ده الدور اللي احنا عايزينه من حضراتكم آه، انا عجبني بصراحه في حضراتكم وده اللي خلاني يعني آه، اشيد بيكم بهذه الصوره ان انتم على الرغم من حاله الظلم الشديده اللي انتم تعرضتوا ليها الا ان انتم وقفتم وحاولتوا تهدوا العاملين وت- وتمنعوا الاعتصامات وتخلوا الناس تشتغل كل واحد في الحقل بتاعه وفي شركته ما يقفش الشغل آه، احتجاجا على قرار آه، السيد وزير القوى العامله وده المطلوب وده اللي احنا احنا احنا بنشد على ايديكم في ده وبنشكركم اولا عليه على الهوا قدام كل الساده المشاهدين ده دور آه، متعقل وده يدل ان انتم ناس مسؤولين ورجال دوله رجل الدوله المسؤول هو اللي يقدر يعمل ده فانا شفت ده في حضرتك وشفت ده في الاستاذ محمد سعفان فانا كان لازم اشكر حضرتك عليه شكرا استاذ محمد جبران متشكرين جدا وتحياتنا لكل الزملاء شكرا هو محمد عايز يوضح نقطة ان لما يكون في موضوع احنا بنتناوله بغض النظر الموضوع ده يخص مين نطبق الشروط على الكل يعني يبقى في تطبيق للشروط على الكل من اول محمد سعفان لغاية اصغر نقابي موجود صحيح اما ان يطبق الشرط على شخص ولا يطبق على الاخر فطبعا حضرتك عارف ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده تمام اللي هو بتاع السرقة تمام فيعني يجب ان يتم التطبيق على الجميع ويحترم القانون الجميع اذا احترم الق- الجميع القانون الجميع بالتاكيد البلد هتمشي في الاتجاه السليم اللي احنا بندور عليه انتم ميعاد الجلسه بتاعتكم امتى ان شاء الله يوم 12 5 باذن الله الحد اللي جاي 12 5 إن شاء الله.
في مجلس الدوله مجلس الدوله آه.
دايره الدايره الثانيه ان شاء الله الدايره الثانيه دايره ثانيه افراد اه بالظبط يعني ال- ال- الجلسه اللي فاتت كانت حشود موجوده من العاملين في القطاع يعني عايزينكم تخففوا شويه وخلي حاضر.
القضاء القضاء محترم وهيدي لكل ذي حق حقه آه، لكن م- يعني انا انا شايف ان فكره الضغط على القضاء بالعاملين هم العاملين طبعا أنا- يعني مشكورين عايزين يأدوا ويعملوا لكن احنا آه، اللي يجب ان نثق في هذا القضاء المحترم اللي ان شاء الله هينصف آه، كل صاحب حق وهيدي مشروعيه القرار الاداري او عدم مشروعيته يعني خد بال حضرتك القضاء الاداري ده قضاء مشروعيه يتحدث في مشروعيه القرار الاداري فان شاء الله يعني واضح ال- آه، عدم المشروعيه التامه آه، في القرار بتاعكم فانا شايف ان القضيه ما تقلقش لكن انا بكلمك في الناحيه ال- خلي العاملين يعني كملوا الدور اللي بتعملوه تهدوا القطاع انا هستاذن حضرتك من المنبر دوت ان انا اتقدم بتحيه بتحيه واحترام كامل للساده القضاه على موقفهم اللي وقفوه تجاه برضه نفس الامر وهو ان يكون هناك ضغط عليهم بشكل ما لافراغ اسماء القضاه و- ودفع قضاه اخرين محلا منهم ودي وقفه تحسب للقضاه في مصر لان قضاه مصر على مر العصور محسوب ومشهود لهم بال- بالاحترام والعداله والقضاء المحترم فدي تحيه من هذا خلصنا بقى المنبر المجاملات لا مفيش نتكلم في مجاملات.
البنزين والسولار أيوة.
والوزير الجديد احكي لنا حضرتك بقى عن الوزير الجديد المهندس شريف آه، يعني آه، القطاع برحب بيه اسعدنا مبسوط بيه.
الحظ طبعا ان هو شارك معانا في هيئه البترول من آه، مشارف سنه 2013 آه، وهو الراجل آه، شخصيه دامس الخلق وهو طبعا كان موجود في شركه آه، طلمبات المانيه قبل التحقق بقطاع البترول تمام في يناير 2013 و شركة- شركه كانت من خارج القطاع اه آه، و يعني شركه خاصه ايوه شركه خاصه اه شركه خاصه تمام ايوه طب ايه علاقته بالمختار بسرور هو آه، آه، اختير في يناير اللي فات آه، عشان يحل محل المهندس هاني ضاحي لان المهندس هاني ضاحي كان خارج ثلاثة اي أي مش المفروض ان ده يعني بيروقراطي القصه التكنوقراط يطلع من الوظيفه الحكوميه ولا جاي من بره القطاع كده وما هو احيانا في بعض القطاعات بيختاروا ناس من خارج القطاعات وبعدين ما تحطنيش في حرج انا بقى بالذات طيب، يعني خلاص، انت كده ماشي.
بتحطني انا بعض لو عايز تعلق على وزير تاني انا جاهز ماشي آه عايزين نتكلم على ال- الاختيار ده في الوقت ده ومشاكل السولار وازمه البنزين في مصر هو و- المهندس و- شريف انا سمعت له آه، تصريح اول امبارح لسه ما قابلتوش أنت امبارح طبعا.
لا لسه آه، لان هو صراحه من ساعتها وهو مشغول ان هو هيستخدم آه، الاساليب العلميه في معالجه المشاكل والمعوقات اللي بتقابل قطاع البترول تمام فطبعا مساله البنزين والسولار يمكن هي هديت في ال- في ال- في الفتره اللي فاتت ويمكن احنا اتكلمنا فيها قبل كده ان مشكله السولار والبنزين ما هي الا مشكله توفير آه، آه، سيوله معينه لان انت معظم المنتج اللي انت بتوزعه داخليا مستورد من بره فالمستورد دوت بيحتاج عمله صعبه والفتره اللي فاتت كانت العمله الصعبه يعني مش موجوده شويه في البلد.
صعبه صعبه كانت بجد يعني فعلا.
اه فهي دي المشكلة الرئيسية أوه. تمام أما مشكلة قطاع البترول فهو بيقوم على توفير هذه الأمور كاملة داخليا وخارجيا ولكن خارجيا ما بتخشش إلا لما يكون في سي- آه، عملة صعبة جاهزة للاستيراد لل- للمواد البترولية ده ده الموضوع يعني فيمكن حد في في الغرفة التجارية برضو كان صرح ان حل هذه المشكلة في ايد الدكتور محمد مرسي بتوفير تقريبا 2.2 مليار دولار شهريا لا لم... دي هتغطي وتحل الازمه لمده ست شهور مم.
تمام وتريح ال... هيبقى المناخ فيه راحه لان مش هيبقى فيه بقى ضغوط تقدر على تحط هزيمة.
long strategy بالظبط أو كده.
استراتيجية تبتدي طويلة.
تحط بالظبط كده تحط بقى منهج بعد كده ت... تعالج الامر ازاي تمام طيب آه يعني انا عايز نتاكد واحنا داخلين على صيف هيكون صيف ساخن جدا داخلين على رمضان مش عايزين الناس تعاني من هذا الامر يعني في الفتره اللي جايه آه نقدر نطمن الناس نقول لهم ايه فيما يتعلق بهذا الموضوع
من منطلق يعني هو ال- الصيف آه، بتتكلم على ايه على المواد البتروليه ايوه طب وانا ما أنا- احنا قلنا المواد البتروليه علاجها ايه علاجها يعني واضح.
احنا احنا الموجود حاليا الصيف ده آه.
على ما تبتدوا انتوا ترتبوا مع الوزير الجديد الدنيا والوزاره بتاعتكم اه الصيف ده هيكون شكله ازاي نطمن الناس نقول لهم ايه هو في شق كبير قوي في الصيف ده مثلا في الكهرباء اه تمام والكهرباء دي مسؤوله عنها قطاع الكهرباء هي- اما احنا بنك- بالنسبه للمواد البتروليه يمكن حضرتك شاهدت في الفتره الاخيره في هدوء غير الفترات اللي يمكن من مثلا اسبوعين ثلاثه يعني من من قبل بدايه آه، شهر ابراء ابريل تمام كانت الطوابير في كل الم- المدن وفي كل الشوارع لو حضرتك كنت بتمر على ايام محطات بنزين ما بتشوفش هذه الظاهره دلوقتي صحيح تمام قلت شو- شويه مش نسبيا ده ده ليه لان حصل توفير عمله صعبه في المرحله اللي فاتت مم.
تمام من عده جهات حضرتك عارفها طبعا خلاص فلما توفرت المواد البتروليه دخلت فوفرت خلاص حل المشكله زي ما قلنا برضو تو... ايجاد عمله صعبه تقابل المصروف الخاص بالوقود ان كان سولار او بنزين في المرحله اللي جايه وخاصه زي ما حضرتك بتقول ان مرحله الصيف مرحله صعبه ولازم يكون البند المالي جاهز ليها قبل ما يبتدي يحل عليك ضغط الايه الحراره والكلام ده كله الشق الثاني شق الكهرباء بقى اه تمام.
ما هي ده دايما لما آه.
يحصل زنقه في الب- بالظبط البترول كده.
نقول ما كهرباء هو- وبترول ما هو كهرباء بي- بيقول لك البترول السبب أصل- لأن بيقول لك ما هو بيوردنيش لازم المازوت تعمل ما لجنة.
بيوردنيش السولار يعني لو تسمح لي حضرتك ان لو في امكانيه لعمل لجنه مشتركه تكون لجنه مفيش دائمه مشاكل.
آه هي اللي ت- تستطيع يعني ان تتحمل عبء آه حل اي مشكله تواجه ال- ودي ال- فكره هايله طبعا ده لازم ان يتعمل لجنه نسميها لجنه طارئه م- مستمره على وتعالوا طول.
عندنا في برنامج مفيش محاضرات لو عندنا مشكلة.
افكار كويسه ان شاء الله آه، استاذ محمد سعفان انا بشكر ربنا حضرتك يخليك يا واتمنى لكم التوفيق واتمنى ان شاء الله من إن ربنا شاء سبحانه الله وتعالى بإذن الله.
آه، يجري الحق على لسان القضاء ويرجع لكم حقكم آه، المهدر يرجع لهذا القطاع آه، يعني ال- ال- الحكم اللي هيهدي بيه قطاع البترول قطاع البترول آه، من القطاعات المهمه جدا اللي ما يعني ما اعتقدش انها تستحق في الوقت الحالي انها تدخل آه، في معترك آه، ازمات آه، بدون سبب أزمات تجعل آه، تهديد العمل داخل الحقول أمر وارد لولا أن هناك بعض العقلاء اللي تدخلوا في هذا الأمر بحكمة وبعقل آه، بشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين آه، على حسن الاستماع على وعد إن شاء الله آه، بلقاء الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة السلام عليكم ورحمة الله